بودكاست سكاي نيوز عربية
هل الأصل فينا خير أم شر؟ هل أصل الحكاية خير أم شر؟ هذا السؤال الذي حيرنا وحير الفلاسفة والكتاب على مر الزمان إذا كان الأصل فينا الخير فلماذا توجد القوانين والروادع؟ وإذا كان الأصل في النفس البشرية الشر فلماذا يطلب منا العودة إلى الفطرة وما يمليه علينا القلب والعقل؟ وغيرها الكثير من الأسئلة التي تدور في عقولنا وفي عقول الفلاسفة والأدباء حول ماهيه النفس البشريه ففريق يرى ان الانسان مجبول على الخير في حين يرى الفريق الاخر انه ميال الى الشر فارسطو مثلا قد راى ان الفضائل الاخلاقيه تكتسب بالتعلم وان الانسان يولد بلا اخلاق بينما راى فرويد ان الانسان يولد كالصفحه البيضاء لا فيه الخير ولا الشر اما يوهان جوته الاديب الالماني فقد نقل لنا صوره الصراع بين الخير والشر وذلك في اسطوره فاوست هذه الشخصيه الديناميكيه المتطوره هو الانسان المنقسم على ذاته والذي يعاني صراعا بين ذاته الخيره وذاته الشريره دعونا نتعرف في البدايه على هذه الاسطوره ونستمع لملخص لما كتبه يوهان جوته ونناقش بعدها فكره الكتاب وقصه فاوست مع الاديب والروائي ابراهيم عبد المجيد ومع الاستشاريه النفسيه اميره الفيشاوي أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست معكم طيبة حميد صفحات صفحات صفحات قصة تعد من روائع الأدب العالمي، كتبت ضمن جزئين وفي مرحلتين زمنيتين منفصلتين. الجزء الأول نشر عام 1808 أما الجزء الثاني فقد نشر عام 1832.
نتحدث عن صفحات قصة فاوست للكاتب الألماني يوهان جوته قصة حققت نجاحا كبيرا وزادت من شهرة كاتبها جوته في الوسط الأدبي الألماني والعالمي.
القصة تتحدث عن بعض الظروف التي تمر مع شخص اسمه فاوست. هو الذي يعيش وحيدا بعد أن ورث أموالا طائلة من عمه.
فاوست كان محبا للعلم حريصا على التعلم الكثير. كان يقضي معظم وقته في قراءة الكتب بمختلف مجالات العلوم.
بعد مرور عدة سنوات بدأت علامات الكبر تظهر على فاوست فشعر بأنه قد أضاع شبابه في تعلم أمور لا فائدة منها وأدرك أنه لم يعش حياة الرفاهية التي كان يتمناها فاوست ندم على أيام الشباب التي قضاها بين جنبات الكتب في حين أن أقرانه الشباب كانوا يستغلون كل لحظة للاستمتاع بالحياة وبينما هو جالس في احد الايام ظهر له شيطان واقترح عليه ان يقايض روحه الشريره على ان يعطيه 24 سنه وهو في عمر الشباب.
اقتراح كان مغريا بالنسبه لفاوست الذي يعيش حاله من التحسر. بالفعل يوافق على الاقتراح ويبدا باختبار حياه مختلفه.
حياته كانت عباره عن التعدي على حقوق الاخرين مليئه بالشر والملذات ولكن تحدث المصادفة ويقع فاوست بحب فتاة تدعى مارغريت ولكن الشيطان يرفض فالحب والزواج والاستقرار ليس في قاموسه هنا يبدأ الصراع بين الشيطان وفاوست هذا الشرير يطلب منه أن يترك مارغريت وله باقي نساء العالم ولكن فاوست يرفض فهو لا يريد سوى الزواج من مارغريت فيهدده الشيطان بأن يقلب حياته إلى جحيم إذا نكث العهد ولم يلتزم بالاتفاق بينهما لينتهي القسم الأول من القصة بمأساة الفتاة البريئة مارغريت والتي أوقعها الشيطان بحب فاوست ودبر لها مقلبا لينتهي بها المطاف في السجن ثم الموت أما فاوست الذي استعاد شبابه وكان للوهلة الأولى مقبلا على الحياة سرعان ما نشأ صراع داخلي بينه وبين الشيطان ليقع فريسة للندم يحاول فاوست بعدها التمرد ناسيا عهده وميثاقه بالدم ويصرخ ليقول قوله الأخير إن السعادة تتجسد في إنسان حر فوق أرض حرة.
قصة فاوست نص أدبي جسد الصراع الوجودي بين الخير والشر، ولم يكن الكاتب الألماني جوته هو الوحيد الذي اعتمد على مضمون حكاية فاوست لينقل هذا الصراع، وإنما سبقه مارلو الإنجليزي بمئة عام وكتب مسرحية بنفس العنوان.
وبعدها كتبت العديد من المسرحيات والروايات عن فاوست إلا أن عمل جوته الأدبي خرج عن حدود الزمان والمكان ونال شهرة أكبر ممن سبقه حتى إن قصة حب فاوست ومارغريت قد تركت أثرا كبيرا على الأدب والفن العالميين فهناك ما يمكن تسميته بالادب الفاوستي والفن الفاوستي وحتى الموسيقى الفاوستيه
أستاذ إبراهيم يعني دعني أبدأ معك الحديث عن أسطورة فاوست وتاريخ هذه القصة وسبب شهرتها هي فاوست اصلا اسطوره معروفه يعني في في التراث الاوروبي يعني عن الشخص اللي تحالف مع الشيطان وقبل جوته كتب عنها كريستوفر مارلو كاتب المسرح الانجليزي في القرن السابق على على جوته القرن السابع عشر اللي هو في عصر شكسبير وكتب عنها ايضا ليسنج وده كاتب الماني لكن شهرتها كلها الحقيقه جت مع جوته لان جوته آه فولفجانج جوته ظهر مع الحركه الرومانتيكيه الكبيره في اوروبا اللي كان منها فيكتور هوجو في فرنسا كانت شامله اوروبا كلها وهو كان ليه اسم كبير قوي وهو كان يعني احد الارستقراطيين الالمان لكن كان مع الثوره الفرنسيه وافكارها بس ما عدا التطرف شويه في افكارها باعتباره كان واحد من الارستقراطيين يعني فلما نشر الجزء الاول على جزئين كبار الاول كان 1808 تقريبا والثاني كان السنه اللي توفى فيها 1832 خدت شهره الجزء الاول خد شهره جامده قوي والجزء الثاني خد شهره برضه جامده بعد وفاته ولانه كان معني بالادب العربي والتراث الاسلامي وعنده طبعا كتاب العظيم الديوان الشرق الغربي للمؤلف الشرقي وهو كان متاثر بالف ليله وليله فكان طبيعي جدا انه يتنقل للعالم العربي يعني او حد يعني يبقى من ضمن الكتاب الذين يسعى الادباء العرب لمعرفتهم وترجمتهم يعني.
هل الادب الفاوستي يعني الخير والشر؟
بالظبط هو كده لكن هي في المطلق لان اقصى شر هو الشيطان فالمطلق ان يبقى في تحالف مع الشيطان انما الاخطاء العاديه ده عادي انما ان يظهر الشيطان نفسه ويتجسد بشكل بني ادم ويتحالف مع بطل الروايه او بطل المسرحيه او بطل الفيلم هو ده اللي ظهر بعد جوتا يعني الشيطان كان بيظهر في الاساطير القديمه لكن بيبقى خيال او بيبقى نوع من ال science fiction او الخيال مش ال science fiction يعني ال fiction الخيال يعني لكن التجسيد الكبير حصل مع مارلو قبله مع ليسنج لكن التجسيد بتاع جوته هو اللي خلاه انتشر في العالم يعني طيب برأيك هل شخصية فاوست بالفعل قد مثلت الخير والشر في آن واحد ونقلت ما يمر به البشر من مشاعر متناقضة؟
الحقيقه اه لان هي افقها واسع جدا يعني افقها واسع جدا يعني مجرد ان الانسان القارئ يشوف قدامه الشيطان بدل ما يشوف الافكار والافعال بتاعه الاخر بيخص البطل الثاني ويشوف الصفقه الصفقه هي المهمه فالصفقه بتاعه جوته ان هو هيبقى روح فاوست لما يموت ملك الشيطان مش ملك الله سبحانه وتعالى وفاوست هرب منها هرب بالحب مع مارجريت وخدها وطلع السماء وسابه يعني فاوست كان باحث وكيميائي ودكتور لكن العلم مش لا, لا يجد كل ما يريده مش لا يستطيع ان يصل الى كل اهدافه من العلم فتجسد له الشيطان في صوره ميفيستوفيليس ميفيستوفيليس على اساس ان هو يحقق له ما يريد ما الفارق بين ما عرضه جوته وما عرضه الادباء من قبله؟
الفرق الملحميه التي جعل كتب بها جوتا مسرحيته فيها جانب ملحمي يبدو كانه متصل بالكون كله ليس مو... ليس واقعي في افكار يعني خارجه عن المالوف فده الجانب وحجم طبعا المسرحيه ضخم واستطاع ان هو ي... يعني يضبط هذه الاحداث كلها بحركه المسرح يعني فده الفارق يعني عشان كده اثرت في الناس هل نستطيع ان نعتبر ان شخصيه فاوست هي شخصيه تسعى للكمال والقوه؟
هو الشر اصلا في جانب مهم جدا ان هو يعني لذيذ يعني غير الخير الخير هو الانسان الطبيعي يخير انما الشر ممكن يغري اي واحد هو مكمن الاغراء لان الشر بيتجسد في احداث كتير علاقات مع نساء مال بحث عن مال بحث عن تملك وظائف يعني حاجات كتير جدا فهو مغري يعني مغري جدا للبشر يعني ومقاومته تحتاج الى قوه كبيره جدا ولذلك بيبقى حسابه جميل عند الله سبحانه وتعالى الذي يستطيع ان يقاوم الشر والادب عاده بيبقى معني بالخروج عن المالوف يعني لما تقولي في شخصيه صالحه المفروض الناس كلها تبقى صالحه لكن الفن يعنى بالخروج عن المالوف عشان ياثر في القارئ طيب يعني لماذا اعتبر النقاد الأدبيين عمل جوتا هذا عملا فنيا وأدبيا لا يقاس به أي عمل آخر؟ هل هناك جزء من مثلا طريقة الكتابة، طريقة التعبير التي استخدمها جوتا؟
الشكل الملحني الذي كتب به المسرحية ليس الشكل التقليدي كسر قواعد المسرح قواعد المسرح اللي هي البداية والوسط والنهاية كسرها بحيث الجالس مش عارف ايه اللي هيحصل مش متوقعه مفيش ازمه واحده قدامه في ازمات كتير قدامه فالشكل الملحمي ده هو اللي عمل هي هي التراجيديه اصلا اللي قصدي الرومانتيكيه قامت على فكره على فكره الفرد وثوره الفرد على ما حواليه يعني هم ساعات بيترجموها عاطفيه ورومانسيه لا مش الرومانسيه الرومانسيه دي حاجه تانية الرومانتيكيه درجه من درجات الخروج عن المألوف للفرد وقوته انه يواجه العالم وبالتالي كسرت يعني ال ال ال نظام المسرح كسرت الحائط الرابع قصدي كسرت الوحدات الثلاث بالذات اللي هي مش الحائط الرابع اللي هي وحده المكان والزمان والحدث ففي اكثر من حدث في اكثر من مكان واكثر من زمان يعني استاذ ابراهيم هل تعتقد ايضا الوقت الذي تم عرض فيه هذه المسرحيه قد لعب دور في شهرتها؟
طبعا الوقت ده كان وقت طبعا الرومانتيكيه منتشره جدا وكان وقت ثورات في اوروبا في اوروبا وفي المانيا كان في محاولات لتغيير العالم وكان وقت كمان الخروج عن عن عن سطوه الكنيسه في الحكم في فرنسا والمانيا وانجلترا وكله كان في خروج عن يعني انتفاضات وغيره فكان في حركه شعبيه كبيره جدا جدا كيف تنعكس اليوم قصة فاوست على حياتنا؟ كيف ممكن يعني ناخذ العبرة من هذه القصة؟
اه هي العبرة طبعا ان في النهاية مهما تكسب من الحياة لا في النهاية لابد من العمل الصالح والاعتذار والغفران كل ده زائل لأن في ملكوت هتوصل له هي دي العبرة الناس الذين يتعودون على الخطأ لا يدركون أنه أصبح خطيئة المسرحية جودة هرب هرب لأنه هيسلموا روحه وهو روحه اللي خلقها ربنا مش الشيطان فهي مهمة جدا لأنها في النهاية بتثبت خطأ الشيطان رغم كل الملذات اللي بيقدمها للبني ادم.
إذا أنتقل بحديثي هذا إلى استشارية علوم الإنسانية والاستشارية النفسية أميرة الفيشاوي وأسألها عن الصراع الأزلي بين الخير والشر وبالفعل هذا الصراع الذي تم تجسيده في الأدب والفن والسينما وكيف نعرف هذا الصراع أو نعرف مصطلح الخير أو الشر في علم النفس طبعا في صراع أبدي بين الخير والشر بما أن احنا في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان في الدنيا فزي ما حضراتكم عارفين هي دار اختبار ودار ابتلاء وبالتالي بنشوف الانسان هيتبع الخير او الشر في علم النفس المفروض هو اتباع الانسان لشهواته ورغباته دون اعتبار لحقوق الاخر والتعدي على حقوق الاخر او اتباع طريق الشيطان الاهواء الشيطانيه او اتباع طريق الخير هو طريق الله سبحانه وتعالى والعمل الخير وحب الناس وان احنا بنتعامل بموده وبحب بنمارس اعمال الخير زي ما احنا بنشوف دلوقتي في الواقع الدنيا بتاعتنا عباره عن فعلا لو احنا حللنا المجتمعات عباره عن صراعات بين الخير والشر من ناحيه العلاقه الالهيه او الروحانيه بين بين الانسان وربنا سبحانه وتعالى فهي بيبقى حاجه روحيه ربنا خلق الانسان خلق الانسان في الدنيا علشان يتبع المفروض طريق الخير فهل هو هيضعف تحت اي اختبارات في الدنيا علشان في الاخر بينساق لطريق الشر يبقى احنا هنا في الدنيا فبالتالي لازم اي انسان ايا كان يتعرض لاختبارات عشان في الاخر هي دي سنه الحياه هي الصراع بين الخير والشر البعض من الفلاسفة والأدباء اختلفوا بالفعل في أصل الإنسان هل هو خير وفي داخله الخير أم في داخله الشر ما هو رأيك؟
رأيي أن الإنسان خلق بفطرته على الخير ولكن النفس يعني في عندنا نفس ساعات بتقوده للشر بناء انها بتستمع لاهل الشر لاراء اهل الشر احنا نعمل ايه طيب علشان نفضل يعني بكل المؤثرات اللي احنا شايفينها دي نحافظ على العلاقه الروحانيه الخاصه بالخير وعمل الخير بيننا وبين الاشخاص الاخرين وبيننا وبين الله سبحانه وتعالى ان احنا دايما بنقوي ايجابياتنا ال- ال- ال- النواحي الايجابيه آه، الروحيه ازاي عن طريق العبادات دي بتقوي النواحي الايجابيه الروحيه عن طريق الاستمراريه في عمل الخير حتى لو لو الانسان انجرف او اخطا في مد في وقت معين عادي احنا مش مش معناها بقى ان ان انا اخطات او ارتكبت آه، عمل آه، شر يبقى انا اسيب نفسي بقى انساق لاعمال الشر لا برجع تاني واقوم نفسي اقوم نفسي ان انا ازود آه، علاقتي الايجابيه الروحانيه بالله سبحانه وتعالى عن طريق العبادات آه، فبالتالي بزود ايماني فبالتالي بزود بزود آه، مقاومتي ل- ل- لاهل بقى الشر اللي بيحسوني على اعمال الشر تاني حاجه ان انا بواصل على اعمال الخير بعمل خير دايما اعمل خير للناس انشر م- مفاهيم الحب والموده والسلام والخير آه، اتصدق على الناس المساكين آم، آه، فبالتالي هنا روحي بقويها وقلبي بقويه فبيبقى عندي نوع من انواع المقاومه انما القلب والروح والنفس لو استسلموا وان انا عملت عمل شر حتى لو احنا هنقول في دنيتنا كده حتى لو حاجه بسيطه لو وقعت بيني وبين زمايلي في الشغل مره آه تنمرت على صديق ليا مره آه عملت ذوقي وحش مره آه حسيت آه الناس آه، زمايلي في ال- في البلد على ال- الحروب والقتال مره انا قلبي كده خلاص بيبقى كله نقاط سلبيه يبقى اتجه هو للطاقه السلبيه وليس الطاقه الايجابيه الطاقه الايجابيه بتبقى بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى ايضا اود ان اسالك هنا استاذه اميره هل دوافع البشر وغرائزهم هي التي تقودهم الى طريق الخير او الشر؟
غرائزنا وشهواتنا و- و- وعدم ايماننا الكافي بالله سبحانه وتعالى لان الانسان دايما بينسى آه، حقيقه الدنيا وبيسعى الى آم، ان هو ياخد كل حاجه في الدنيا فحتى ممكن نشوف مثلا ان حد ربنا سبحانه وتعالى مديه المال فيبص ل- لحد اقل منه آه يقول ده ما- انا ما عنديش راحه بال آه واحده مديها الجمال والسلطه بس ربنا سبحانه وتعالى حرمها مثلا من الاولاد بتقول انا ما عنديش الاولاد فدايما الانسان بطبيعته آه عجول ودايما آم، آه عايز كل حاجه ودايما ما عندوش ايمان بالله سبحانه وتعالى فهنا القاعده الايمانيه القاعده الايمانيه اللي جوانا لو احنا امنا بالله سبحانه وتعالى وامنا آه، وعندنا قناعه ورضا بكل المعطيات اللي هو ادهلنا بما فيها من حاجات سلبيات وحاجات ايجابيات ونفهم ان كلنا محطوطين في الاخر في كوب واحد يعني كلنا في الاخر ربنا ادانا زي بعض بس ممكن في نقطه عندي انا ناقصه بس عندك انت موجوده بس انت عندك نقطه ناقصه في مح- في, في نقطه تانية مثلا انا عندي المال آه، بس ما عنديش راحه البال آه، انت عندك راحه البال بس ما عندكيش المال في الاخر كلنا واخدين نفس الدرجه لكن الانسان هنا دايما آه، عجول آه، دايما بيبص للاخر بينظر للاخر دايما عايز كل حاجه آه، ناقصاه وما- وما فيش رضا فنرجع هنا تاني للقاعده الايمانيه الايمان القناعه الرضا تقويه الايجابيات ان إن الواحد المفروض عشان يواصل على الخير ان هو يقوي ايجابياته وعلاقته الروحانيه وعلاقته الايمانيه ليه؟ لان احنا طول ما احنا ماشيين في حياتنا في الشارع بنتعرض للشر من الشيطان من الشيطان او من الناس اللي بتحسنا على الشر لان ساعات اهل الشر بيتجسدوا في, في, في صوره اشخاص لان هم اوريدي سلكوا طريق الشر فعايزينك انت كمان زيه فنقاوم ده ازاي؟ نقاوم ان احنا يبقى عندنا بنقوي ايماننا
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي